انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
يا ترى ايه هي الكنوز اللي في حياتنا حبنا للشهرة ولا المال ولا السلطة ولا حبنا للعلم ولا في كنوز تانية نسيناها في زحمة الحياة كنوز حقيقية الكنوز الحقيقية هي إحنا هي إنسانيتنا أخلاقنا ثوابتنا ومبادئنا استنوني هكون معاكم شيماء حسني في برنامج كنوز آدم على راديو تسعينات اف ام
كنوز آدم مع شيماء حسني كل يوم جمعة الساعة 8 وربع على تسعينات FM
السلام عليكم ورحمة الله معاكم شيماء حسني وتاني حلقات كنوز آدم في ال season التاني النهاردة هبدأ معاكم بحكاية في إخوات كده كتير ربنا كده مبارك فيهم هم إخوات كتير قوي وعندهم بيوت حلوة بس قاعدين في منطقة كده وسط بنقول عليها المنطقة الوسطى بقى وفي ناس على يمينهم وعلى شمالهم قاعدين بعيد عنهم شوية بس لازم عشان يروحوا للمنطقة اللي على الشمال أو الناس اللي على الشمال يروحوا على المنطقة اللي على اليمين لازم يعدوا على الناس اللي في المنطقة الوسطى دي في يوم من الأيام اتجمعوا الناس اللي في المنطقة اللي على اليمين ولا على الشمال إن هم إيه عايزين يروحوا يشتغلوا في المنطقة الوسطى في بيت معين وفعلا راحوا يشتغلوا كان عندهم طبعا قرايبهم في الجزء اللي على اليمين ولا على الشمال معاهم فلوس بس الناس اللي كان عندهم البيت ده اللي هم شغلوهم عندهم بيت ده كان جميل قوي والبيوت اللي في المنطقة دي أجمل من بعض بس هم اختاروا بيت معين وفعلا فضلوا مدة فيه وبعد ما الناس استقبلتهم وشغلتهم عملوا ايه بقى قرروا ان هم ياخدوا البيت ده بالقوة ويطردوا أصحابهم وطبعا إخواتهم اتفاجئوا ازاي حاولوا كتير ان هم يمنعوا حاجة زي كده ويطردوا الناس دي لكنهم للأسف ما عرفوش كانوا دايما متفرقين كان دايما في ما بينهم خلافات في يوم من الأيام بقى ايه اللي حصل الناس دي الناس اللي هم على اليمين وعلى الشمال حددوا إقامة الناس اللي في البيت خدوا تلات أرباع البيت وسابوا لهم جزء صغير يعيشوا فيه فقرروا تحديد الإقامة مين هيروح يعني مين هيزورهم مين هيجيلهم هيروحوا فين هياكلوا إيه حتى هيشربوا إيه فالناس جت في يوم وانفجرت وراحت عاملة إيه بقى راحت قررت إن هي كده بالمصري تديهم علقة حلوة ما كانوش متوقعينها وكانوا مصدومين فيهم فقرروا بشكل لا جنوني وبشكل عدواني إن هما يضربوا فيهم بلا رحمة مع ان هم اللي بيضربوا فيهم دول اصحاب الملكيه على فكره دي قصه رمزيه طبعا القصه الرمزيه دي لاهلنا في فلسطين قبل ما اروح لفاصل النهارده او مش النهارده في الشهر ده ذكرى وفاه صحفيه مشهوره الصحفيه بت- دي بتقول جمله جميله قوي بتقول في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان ليس سهلا ربما أن أغير الواقع لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم شهيدة الكلمة وصوت الحقيقة الإعلامية والمراسلة والصحفية الإنسانة شيرين أبو عقلة هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل
سلام على قاهرين العدا سلام على غزة الصامدين سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوف حماة العريش كشفتم زيف أقنعة تخفى خلفها الأعداء وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غرا كشفتم زيف أقنعة تخفى خلفها الأعداء وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غرا فقد صارت بطولتكم نشيدا عما في الأرض عدتم بدر أمتنا فقيد الليلة الظلماء أعدتم بدر أمتنا فقيد الليلة الظلماء سلام على قاهرين العدا سلام على غزة الصامدين سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوف حماة العرين
ورجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن بلدنا الحبيبة فلسطين واحدة صاحبتي بتحكي لي إن هي كانت عايشة في مكان كده بعيد وللأسف في حد بلطجي اتعدى وضرب ابن صاحبتها ابن جارتها هم معروف الناس دي إن هم بلطجية بس عندهم سوبر ماركت كبير قوي والناس بتشتري منه فالنا- فجيرانها بصراحة كانوا مترددين يشتروا ولا لأ وكانت في جارة جديدة فاللي ابنها اتضرب جامد قوي وفي ابن منها توفاه الله بسببهم راحت قايله لها على فكره الناس دي مش كويسه هو في سوبر ماركت تاني ممكن تشتري منه علشان السوبر ماركت ده قتل ابن جارتنا دي ففي واحده تقبلت وجارتهم الجديده التانيه قالت لها لا انا حره اشتري من اللي انا عايزه اشتري منه مش مهم انا اهم حاجه الاقي الحاجه اللي انا بشتريها كل مره قالت لها بس ده قتل حد قتل نفس قالت لها أنا برضو أنا حرة أنت ليه تحجري على حريتي دي حرية شخصية والتانية قالت لها لا دي مش حرية شخصية ده في دم احنا بنحكي على المقاطعة في ناس شايفاها حرية شخصية وفي ناس شايفاها واجب ديني في بوست اتكتب على الفيسبوك كده واحدة بتحكي إن هي كانت بتشتري حاجات من السوبر ماركت وجت وقفت قصاد الشبسيهات وكانت بتدور على حاجة مش مقاطعة ففي بنت جت وفضلت واقفة زيها كده متلخبطة مش عارفة تختار ايه لحظات وجت بنت تالتة كانت خارجة من السوبر ماركت بعد ما حسبت وحست بتوتر وهي بتمد ايديها على الشيبسي المقاطعة راحت البنت التالتة قالت لها وهي بتحاول تهزم كسوفها بصي في ده ومسكت كيس مش مقاطعة بس طعمه مش حلو وكلنا عارفين طبعا الحاجات اللي مش مقاطعة في ناس بيعجبها طعمها وفي ناس لأ بس والله يا جماعة في نا- يعني في حاجات كتير أنا شايفة إن طعمها أحلى بس للأسف إحنا اتعودنا على الوحش فبالتالي لما يجي حاجة حلوة هت- هيبقى طعمها غريب بالنسبة لنا وقالت لها وفي ده ومسكت كيس تاني برضو مش مقاطعة بصت لها وهي راح على الكيس اللي هو مقاطعة وقالت لها وفي ناس بتموت فساعتها البنت ابتسمت بتقول هي دخلت تحاسب البنت اللي بتحكي على اللي اشتريته وان حاسه ان الجمله دي بترن في ودنها ان في ده وفي ده وفي ناس بتموت فالبنت اللي هي كانت واقفه بتتفرج بتقول ايه انا كنت دايما بقول وانا مالي بس قلت بس حقيقي مفيش وانا مالي لان في ناس بتموت انا من اسبوع بالظبط كنت في مكان في التجمع كان في بقى سوبر ماركت كبير كده هو مقاطعة للأسف يعني كنت محتاجة أشرب مية جدا كان الجو حر جدا كنت محتاجة أشرب مية مش لاقية مية خالص مفيش غيره أصلا اللي هو السوبر ماركت الكبير ده اللي هو المقاطعة فكرت إن أنا أدخل بس هشتري حاجة هشتري إزازة مية هي إزازة مية بس بس ما تكونش مقاطعة فلقيت اتنين داخلين كده شباب فرايحين على إيه بقى على مياه غازية مشروب غازي وقرروا ان هم يشتروا بقى ال- فانا بصراحه ما قدرتش هي الحلقه النهارده ممكن ما تكونش حياديه شويه للاسف يعني فكرت اقول لهم على فكره ده مقاطعه فهو راح قايل لي ايه والله انا عارف ان هو مقاطعه وانا مقاطع بس قلت مفيش فايده الكلمه بصراحه ضايقتني يعني ايه مفيش فايده هو حتى لو مفيش فايده قلت له حتى لو مفيش فايده انت لو ليك اخ ولا قدر الله مات بسببهم واتقتل او اللي بيحصل في اهلنا في غزه في فلسطين هناك هتشتري برضه حتى ولو مفيش فايده فسكت وقال لي لا بصراحه مش هشتري وقال لي قولي لي ايه الحاجات ايه البدايل اللي مش مقاطعه انا عايزه اكمل مقاطعه وفعلا هو وصاحبه دوروا على الحاجات اللي مش مقاطعه في بنت تانية لقيتها برضو داخلة وراحة برضو على نفس الحاجة طلع فكرة مقاطعة وحرام شيخ الأزهر قال إنه حرام إن إحنا نشتري منهم دي أقل حاجة نقدر نقدمها فقالت لا لا لا مش حرام دي حرية شخصية مش آه، كذا قلت لها لا أنت بتساهمي كده في قتلهم المنتج ده بيدعم الاحتلال وبيدعم العدو أنت بتساهمي في قتلهم قلت لها عامة أنت حرة ما قلتلهاش مش لازم تشتريه وسبتها وبصيت عليها من بعيد لقيتها راحت فعلا سايبة الحاجة دي وراحت على حاجة مش مقاطعة فكرة إن إحنا في ناس كتير شايفاها حرية شخصية أنا بصراحة مش قادرة أشوفها حرية شخصية أنا لو عندي ابن وابني ده بيعمل حاجة غلط مش بتأذيه هو ده بتأذي حد غيره هبطل أكلمه هبطل أقوله استحالة طبعا هب... يعني هفضل أقوله يمكن لعل وعسى في يوم من الأيام ربنا يصلح حاله ويبطل يعمل الحاجة الغلط دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ومن رأى منكم منكرا فليغيره إن لم يستطع فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان فكرة إن في ناس بتقول إن مفيش إثبات ديني بيقول إن إحنا ما نشتريش منهم أنا مش متخيلة إن حد قتل ابني أو بنتي أو أخويا أو زوجي أو حد اتقتلت زوجته إن هو يعني بيساعد حد اتقتل واروح اشتري منه فتح سوبر ماركت كت- كبير اصل مفيش غيره في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود بإسناد صحيح يعني حتى سيدنا محمد قال كده فكرة إن أنت تجتهد وتقول لأ آه، أصل دي حرية شخصية وفي وجهة نظر بتقول طب ما في مصريين بيشتغل هيتقطع أكل عيشهم يا جماعة ورزقكم في السماء وما توعدون رب العالمين ما بينساش حد حقيقي ربنا ما بينساش ومش حقيقي هو ده الواقع ربنا ما بينساش حد دلوقتي احنا و- يعني هنقول ايه سؤال حلقتنا سؤال حلقتنا كان بيقول شايفين المقاطعة حرية شخصية ولا واجب ديني وإنساني وليه وعندكم الجرأة إنكم تقولوا لشخص بيشتري منتج بيدعم العدو مقاطعة ولا لأ وليه برضو دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل
علي ليلى الابواب قولوا بتفتح شامي ليلى لياروي ليلو وادي ليلى نبعتنا عيني للريف الشامي ليلى لياروي ليلو يا سيدي لروينا والليل اللي على راسي ليلى ما يروي ليلو
ريت المركب اللي اخذوا ما ردوا يبلى بكسروا وبنار عقدوا ريت المركب اللي اخذوا ما ردوا يبلى بكسروا وبنار عقدوا
ورجعنا لكم بعد الفاصل وكان سؤال حلقتنا بيقول شايفين المقاطعة حرية شخصية ولا واجب ديني وإنساني وليه؟ وعندكم الجرأة إنكم تقولوا لشخص بيشتري منتج بيدعم العدو ده مقاطعة ولا لأ وليه؟ جات لنا بعض التعليقات بتقول سارة سالم بتقول المقاطعة واجب ديني ووطني وده فرض على كل إنسان أيا كانت ديانته رأيك يحترم يا سارة وبنش بشكرك بصراحة عليه منى العسوي رأيها حرية شخصية وكل واحد هو وضميره برضو رأيك محترم يا منى في ناس بتشوف كده وفي ناس بتشوف كده نور محمد بتقول المقاطعة واجب ديني وإنساني ردا على الظلم اللي بيحصل وده أضعف الإيمان ولكن ما نقدرش نجبر حد إنه يعملها لأنها شيء نابع من ضمير كل شخص فينا رأيك فعلا عندك حق يا نور احنا ما نقدرش نجبر حد طبعا هو كل واحد وحر وكل واحد فعلا وضميره زميلتنا العزيزة وداد العباسي بتقول هي شايفاها حرية شخصية لو لو بتتكلم مع إنسان رافض إنه يقاطع وواجب في وجهة نظري عند أصحاب الفطرة السليمة لأن ده أقل الأقل القليل اللي عارفين نقدمه وسط صمت وشلل العالم كله وبفضل الله المقاطعة مخسراهم كتير وكفاية إنها تعبير عن غضب الناس ورفضهم للعدوان على أهلنا في غزة وتف... يعني وتفصيله هل ممكن أقول لحد أو لأ؟ لأ مش هقول ومش خوف ولكن في الأماكن العامة يفضل إن محدش يتدخل في اختيار حد من الأدب إني أسيبه لأنه كبير كفاية وسمع عن المقاطعة ومختار بإرادته انه يقاطع او لا بس لما بلاقي اطفال على الرفوف بقول لهم لا يا ولاد لا بلاش ده انا يعني ده انا ناخد التاني بقى ونشجع منتج بلدنا وكتير الاطفال سبحان الله بيستجيبوا عكس الناس الكبيره دماغهم ناشفه شكرا على رايك يا وداد بجد ورايك فعلا يحترم مع اني مختلفه معاكي في نقطه جاسمين ناصر بتقول هي حريه شخصيه وده شيء بديهي حتى الواجبات الدينيه نفسها حريه شخصيه مفيش إنسان على وجه الأرض من حقه يحس بالاستحقاقية لدرجة تخليه يشوف إن من حقه يفرض شيء على إنسان آخر أنا معاكي يا جاسمين بس في حاجات طبعا كلها حرية طبعا الواجبات الدينية والأديان كل واحد لكم دينكم ولي دين كل واحد حريته وشخصيته كل واحد حر بس احنا بنتكلم في حاجة يعني مش حتى واجب ديني حتى يعني هو واجب ديني عندنا كمسلمين بس هو دلوقتي حتى بقى واجب إنساني الغرب مع انهم لا مسلمين ولا عرب بس اللي حركتهم انسانيتهم ده للاسف اللي احنا فاقدينه احنا في ال- في اليوم ربنا بيفكرنا بخمس صلوات لان الانسان للاسف نساي انت ممكن تنسى كلنا ممكن ننسى ساعات بننسى حتى تاخدنا الحياه وننسى حتى للاسف اتجهنا اتجهنا ناحيه ربنا ففكرة إن أنا أكون شخص إيجابي أنا مش بفرض عليه أنا مش بكلمه أنت البس إيه أو هتروح فين أو هتيجي منين أنا بكلمه إن ده أنت فا- شايف الناس اللي بتتقتل يعني عايزة الناس نفسي يكونوا إيجابيين ما يترددوش لحظة إن هم ينصفوا إخواتهم دي أقل حاجة ممكن نقدمها ليهم في وسط الخذلان اللي احنا فيه ده ربنا اختص أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في القرآن الكريم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم بعدين يعني بما إن إن إحنا برنامجنا بيتكلم عن الإنسانية وعن ال يعني صفات آدم وكنوزه ربنا بيقول آية جميلة أوي في القرآن في سورة الإسراء بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم انت أفضل مخلوق اتخلق على وجه الأرض كوكب الأرض ده اتعمل عشان آدم اتعمل عشان هو عنده رحمة عنده مساعدة للغير عنده جهاد للنفس ان هو بيقول ان هو يقول ده غلط وده صح هو اللي بيدير الكون فازاي احنا ما نقدرش يا جماعة نغير ونقول ان ده صح وده غلط انا بصراحه مش مش مقتنعه في الحته دي لان في ناس فعلا بتموت هي للاسف مش ناس بتموت ده ناس بتتدبح حرفيا وفي بقى هختم كده في نهايه حلقتنا بشعر للشاعره اسمها دانا الدويري شعر جميل قوي كاتباه عن فلسطين وعن اهلنا في غزه بتقول ايه بقى بتقول شتان ما بين عالم يتاثر فيترك اثرا يدوم وبين عالم يسمى بالمؤثر فلا اثر منه يرى وكل اثر منه يزول بين من ينطق باسم فلسطين ليلا فتؤخذ حريته فجرا وبين ما ينطق باسم غزه ويتعشى ليلا مع من اخفض صوتها ذلا بين من خسر أعلى المناصب في الشركات وفي الجامعات وبين من يركض ويلهث للتجارة مع الكيان على الفتات فارتفع رأس ماله وذهبت إنسانيته في زوال وأصبح الجواب لسؤال كيف يشترى المرء في أرخص المحال بين من يقف مع شعبه ويصرخ بكلمة الحق وبين من يقاوم شعبه من وراء الشاشات كالجبان فيفتن ويسب ويعظم من لا يستحق شتان بين الذي يدفع كل يوم غرامة الشرف وبين من يختبئ وراء الشاشات ليهزم من عرض سعر ليبقى في طرف لكل من معنا نسمعكم ونقدركم وندعمكم ولكل من باعنا لم نتخيل يوما أننا سنتطرق لموضوعكم فهو بالنسبة لنا انحدار فمن الأولى أن نوجه كلامنا لعدونا ولكنكم لم تتركوا لنا الخيار ولتبدأ النهضة العربية لابد أن نزيل عن الجذور بعض الغبار وليسمع كل من سكت وطبع وباع وخان يا أضعف من أضعف الإيمان ألم تتعظوا بعد من قوتنا؟ ألم تسمعوا أصواتنا تصل حد الأنفاق؟ ألم تروا في اتحادنا ومقاطعتنا استطعنا أن نلعب أن نلعب في الاقتصاد وفي الإنفاق؟ ألم تشاهدوا قوة الشعوب وكلمتها في الميادين وفي الساحات وحتى في الزقاق قد يظن البعض أنني أبالغ في قهري لعلهم لم يدركوا بعد أنها إبادة أو لم يعيدوا سماع صوت هند تستنجد للمرة المئة وزيادة أو لم يروا أن كل العالم ينتفض فإن لم تكن العروبة هدفكم فقولوا بالله ما هو هدفكم يا سادة إن لم تكونوا كلمة الحق في هذه الساعة وفي هذه الدقيقة وفي هذه الثانية فقولوا بالله متى متى ستنطقون بعد هذه الإبادة تحيا فلسطين حرة ولتحيا الأصوات الحرة ولتحيا غزة بعزة دمتم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة تهفو إليها الروح يا وردة مروية بدم الشهيد تفوح صبرا سنرفع راية فوق الجبين تلوح تروي وتشفي شعبك المجروح
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة
الصبح آت لن يطول بنا الظلام فالنصر يأتي بعد أن تطوى الآلام وستنوى الزهار الحياة من الركاب حتى يسود العدل في أرض السلام الصبح آت لن يطول بنا الظلام العصر يأتي بعد أن تطوى الآلام وستنمو أزهار الحياة من الركام حتى يسود العدل في أرض السلام
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة
أطفالك الأبطال رمز الكبرياء أرواحهم طارت لتسكن في السماء ودماؤهم صارت عبيرا للنقاء هم عانقوا المجد جوار الأنبياء يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزال